بي كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام لأني بحلم إن كل شاب يكون في عفة يوسف بحلم إن كل الأمة تكون في رحمة ورأفة وعفو يوسف بحلم إن الأمة كلها ربنا يمكن لها مرة تانية زي ما مكن لسيدنا يوسف عشان كده كان يوسف الأحلام وقفنا المرة اللي فاتت مع يعني آه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قلنا يا جماعة إن المعاصي بيجر بعضها إلى بعض والله العظيم ما في معصية إلا لو سبتها هتلاقيها جرجرت لك معاصي كتيرة جدا ووصلتك لح... يعني شوف لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الجبل ده كله عبارة عن إيه؟ شوية حصى شوية حصى وبداية الألف ميل خطوة فاوعى اوعى وابعد نفسك عن اي معصيه مفيش انسان معصوم من الذنوب يا جماعه كلنا اصحاب ذنوب كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون لان التواب ده بيتوب بسرعه ويرجع بسرعه خد بالك من حاجه يعني يعني والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ولكن احنا المطلوب مننا مع بدايه المعصيه هتقع هتقع في المعصيه الحق نفسك وتوب الى الله سبحانه وتعالى شوف المعاصي جرت بعضها ازاي اخوه يوسف كان حسد ادى الحقد ادى لكذب ادى القتل شوف المساله عامله ازاي زي دخان ادى الشيشه ادى للوقوع في الحشيش او ادى للمخدرات زي نظره الى البنت ادت الى ال- فرجه على يعني كليبات على ممارسه عن- على فاحشه وهكذا المعاصي يؤدي بعضها الى بعض ولا حول ولا قوه الا بالله محتاجين نتوب محتاجين نتوب احنا يعني انا بقول ان التوبه قبل كده اتكلمت عن الموضوع ان التوبه كمشروع قومي مشروع قومي بجد احنا عايزين النجاح للامه وعايزين النجاه للامه وعايزين التمكين للامه عايزين نتوب كلنا ما تيجي نتوب لهلاتي طب تيجي نشوف الصحابه كانوا بيتوبوا ازاي عشان نتوب زيهم ونرجع تاني لقصه سيدنا يوسف لان موضوعنا كله عايزين نقول ان اكبر مشروع واكبر فايده نطلع منها من قصه سيدنا يوسف ان كل اللي كانوا في القصه او اغلب اللي كانوا في القصه ربنا نجاهم في الاخر بالتوبه إخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين التوبة امرأة العزيز تابت ال ال يعني ال النسوة تابوا واخد بالك فربنا نجاهم بإيه بالتوبة فاحنا محتاجين ان احنا نتوب عشان ربنا يكرمنا تعالوا نشوف السمات التي كانت تميز توبة الصحابة يمكن احنا ذكرناها في دروس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة كانت تميز توبة الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب ان كان واحد فيهم لما يقع في ذنب ولو صغير كان يشعر ان هو كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب جاء على وجهه فاطاح به هكذا وهكذا يعني بلال بن سعد بيقول لك لا تنظر الى صغر المعصيه ما تبصش ان المعصيه صغيره ولكن انظر الى عظمه من عصيت انت مش متخيل انت عصيت مين انت بتبص عشان هي مع... هي نظره لا لا لا ما بصش كده بص ان انت عصيت فاطر السماوات والارض مالك الملك وملك الملوك انت مش واخد بالك ولا ايه آه، فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه المعصيه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم ومحقرات الذنوب فمثل محقرات الذنوب واخد بالك كمثل رجل او نذر كمثل قوم نزلوا بارض فجمع فجاء هذا بعود وهذا بعود ف- فأنضجوا نارا أو فأججوا نارا وإن الذنوب إذا اجتمعت على العبد تهلكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة تعظيم الذنب تاني حاجة عدم تبرير الذنب أنا وقعت في الذنب ما اقعدش أبرر بقى أقول أنا شربت شيشة عشان معلش عشان أنا ما- ماليش في الحشيش او مثلا آه، بصيت للبنت ديت عشان انا بس يعني ايه آه، بحاول برضو اعرف يعني البنات شكلهم ايه ما اقعدش ابرر الذنب يعني اذنبت اتوب واعترف اقر واعترف واتوب الى الله سبحانه وتعالى لما مر ابو سفيان والحديث رواه مسلم لما مر ابو سفيان في هدنه الحديبيه لما مر على بلال وصهيب وسلمان فقالوا جميعا على قلب رجل واحد والله ما اخذت سيوف الله عز وجل من ع- من عنق عدو الله ما اخذها يعني كانهم بيقولوا كنا نتمنى الرقبه الحلوه دي تطير بالسيوف مين معدي ابو بكر سمع الكلام ده راح للنبي على طول قال يا رسول الله ده بلال وصهيب وسلمان قالوا كذا على ابو سفيان يعني عايز اقول له مش عايزين مشاكل يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اه هو ابو بكر الاول راح لهم قال لهم اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فسكتوا وبعدين راح مشي وراح قال للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده فقال له لعلك أغضبتهم يا أبا بكر أو أكون زعلتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل رجع أبو بكر مفزوع وراح للثلاثة قال هل أغضبتكم يا يا إخوتا قالوا لا يغفر الله لك يا أخي هل أبو بكر بقى برر يعني انه ما عملش ذنب ده هو بي- هو هو خايف يحصل مشكله فعلا كان في هدنه يا جماعه وطبعا هم قالوا الكلمه دي ممكن ابو سفيان يسمعها يقوم يشعل حرب فابو بكر خايف ف... ف... فكان ممكن يقول للنبي يا رسول الله احنا في هدنه ومش عايزين كلمه توصل لابو سفيان تحصل مشكله ويحصل حرب وانت عارف الهدنه اللي احنا فيها دي كانت سبب دخول ناس كتيره جدا في الاسلام فمش عايزين مشاكل صح كده لكن ما بررش و- وامثله كثيره جدا امثله كثيره جدا السمه الثالثه في توبه الصحابه آه، ما عندهمش ياس ولا قنوط شوف انت عكرمه بن ابي جهل عكرمه ابن ابي جهل لما اسلم في عام الفتح ما كانش عنده يأس ولا قنوط بل قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت إيه أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك خدت بالك وبدأ بقى صفحة جديدة و- ويفضل بقى في جهاد في سبيل الله وفي طاعة لله سبحانه وتعالى إلى أن وصل في معركة اليرموك وقال من يبايع على الموت بايعوا 400 واحد لحد ما قتل وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام نفس الحكاية رغم انه كان حبيب للنبي عليه الصلاه والسلام قبل البعثه ورغم ذلك فضل على الكفر على الكفر وعلى الشرك لحد فتح مكه واسلم ولما اسلم قال خلاص صفحه جديده يعني صفحه جديده والله ما وقفت موقفا في عداك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما انفقت نفقه في عداك الا انفقت اضعافها في نصرتك وفضل مع النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما مات النبي وهو راض عن حكيم بن حزام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام حكيم بن حزام يروح يحج وياخد معاه ألف ألف ايه ألف شاه ويذبحها ويطعم ويطعم فقراء الحرم المرة اللي بعدها أخذ 100 ناقة وذبحها وإيه وأطعم فقراء الحرم والمرة الثالثة أخذ 100 عبد 100 عبد خدهم معاه وقال اللهم إني أعتقت رقابهم جميعا فهم أحرار فاللهم أعتق رقابتي من نار جهنم ومات بعد ذلك وهو يقول أخشاك يا رب وأحبك أبو هريرة عنده يأس ولا قنوط فضل لحد ما جه في ع- في عام خيبر يعني أسلم قبل موت النبي عليه السلام بأربع سنين وما يأس أبدا بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه ونقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه دي السمة الثالثة يبقى السمة الأولى تعظيم الذنب السمة الثانية عدم تبرير الذنب ما تبررش الذنب وقعت في ذنب اعترف مش عيب ان انت تعترف مش عيب ان انت تذنب لكن العيب ان انت تستمر في الذنب واخد بالك الحاجه الثالثه السمه الثالثه ليس عندهم ياس ولا قنوط السمه الرابعه الرابعه التوبه من قريب انما التوبه على الله اوجبها الله على نفسه ولم يجب عليه احد انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ان الانسان لما يذنب ما يستناش اسبوع عشان يتوب لان ممكن يتوب يموت قبل ما يتوب انت لو اذنبت نصيحه اخوك الصغير اوعى تنام من غير توبه ويا ريت بقى سيد الاستغفار بقى اللي لو قلته قبل ما تنام ومت تخش الجنه والحديث رواه البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بن... ابوء يعني اعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قاله في صباحه فمات دخل الجنة ومن قاله في مسائه فمات فدخل الجنة دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك التوبة من قريب لها ميزة عظيمة جدا قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار يعني ما- ما فيش كبيرة هتستمر تكون كبيرة وانت بتستغفر وبتتوب وتتوب منها والصغيرة لو أصريت على الصغيرة قد تنقلب إلى كبيرة لو إنك أنت يعني إيه جيت بقول لك مثلا مثلا يعني آه، آه، شرب السجاير حرام فبتقول لي يعني كبيرة ولا صغيرة م- مثلا قلت لك صغيرة يا صغيرة طب بسم الله هتنقلب إلى كبيرة بل وقد تنقلب إلى أكثر من ذلك إن أنت بتستهين بالله ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى ال- الصغائر والذنوب البسيطة اللي الإنسان بيستهتر بيها قد تفعل في إفساد قلب العبد أكتر من أشياء كثيرة جدا زي إيه؟ تعرف حضرتك لو جبت عزك الله حجر وحطيت فوقيه حنفيه حنفيه بتنقط نقطه نقطه تعال اتفرج على الحجر ده بعد سنه هتلاقي النقطه نقطه ديت عملت حفره في الحجر نازله لجوه طب هات نفس الكميه كلها اللي نزلت من الحنفيه من يوم ما حطيتها لحد يومنا هذا تمام وادلقها مره واحده على الحجر لا تؤثر واضح كده فالصغائر ديت تفضل تعمل في قلبك وتفسد في قلبك لحد ما تدمر قلبك كله ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان كده من رحمة ربنا إنه فتح لنا باب التوبة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ويقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا جل جلاله يا جماعة يعني أنا مستغرب إزاي إن إحنا عندنا يقين ومصدقين كلام النبي وعارفين إن ربنا جل جلاله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا ومع ذلك قل من يستيقظ قل من يقوم قل من يقول يا رب اغفر لي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع إلى أن يطلع الصبح السمة الخمسة وأنا بقولهم بسرعة كده من سمات توبة الصحابة اتباع السيئة بالحسنة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن سيدنا عمر لما من كم- كان من ضمن بنود الحديبية يا جماعة صلح الحديبية إن لو جه واحد مشرك عايز يسلم المسلمين يردوه ولو جه واحد مسلم عايز يرتد المشركين يقبلوه طبعا دي يعني كانت في نظر الصحابه كانت مصيبه لكن النبي المؤيد بالوحي من السماء شايف قدام عينيه شايف قدام هم باصين تحت رجليهم مش واخدين بالهم واخد بالك فقبل النبي ذلك إيه الصحابه مش مصدقين نفسهم ازاي طيب إيه سيدنا عمر طبعا كان اكتر واحد طبعا اتضايق وقال يا رسول الله الست رسول الله قال بلى آه، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري يوم عمر بن الخطاب يروح يسأل أبو بكر الصديق برضه يقول له ألا- يعني أليس رسول الله حقا قال بلى أليس ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فلما نعطي الدنية في ديننا يوم أبو بكر أي نفس الكلام يقول له هو رسول الله و- وليس يعصيه وهو ناصره استمسك بغرزه فإنه على الحق يوم عمر بن الخطاب يعمل ايه؟ هو حاسس ان هو عمل معصيه كبيره لانه جادل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بي يقول فعملت لذلك اعمالا اعتقت بقى وصمت وصليت قيام ليل واستغفرت و- وقران وذكر لله وعملت اللي ما يتعملش علشان ديت تبقى مكان دي وتشيل دي واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن عشان كده بقول عايزين نخلي التوبه مشروع قومي تعالوا نخش على الايه رقم 10 يقولوا بقى اخوه يوسف هم قالوا ايه قالوا اقتلوا يوسف ها او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده ايه قوما صالحين قام واحد طلع منهم مين اللي خلاه يقوم يقول الكلام ده كله الله عز وجل هو الذي انطقه هي كده ملهاش غير كده ان يكون ان واحد يطلع منهم وبدل ما تقتلوه لا يا جماعه اعملوا كذا فالتخفيف والرحمه دي جت من عند مين ان ربنا سبحانه وتعالى القى في روعه في روعه هذا الرجل انه يقول الكلام ده لان كان ممكن فعلا يجمعوا على قتل يوسف عليه السلام ولكن ما كانش ليهم طريق ان هم يقتلوا سيدنا يوسف لان ربنا اراد له ان هو يمكنه على ارض مصر وانه يكون نبي وانه انه يجلب الخير للامه المسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى في كل اقطار الارض يعني الموضوع كبير قوي قوي قال قائل منهم الايه رقم 10 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقو وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يا سلام يعني عايز يقول إيه هو الراجل ده عايز يقتل ولا مش عايز يقتل هو عايز يقتل بس عايز يقتل بطريقة شيك شوية يعني بدل ما تمسكوا السكينة يا جماعة وتقتلوا يوسف عليه السلام وبدل ما تروحوا مثلا تمسكوه وتقوموا شاقين بطنه ولا عاملين حاجة لا انتوا ترموه في غيابة الجب شوف كلمة غيابة يعني ايه انا عايزكم تغيبوه في مكان ما حدش يعرف يوصل له ابدا والكلام متناقض طبعا فالقوه في غيابه ايه ال- ال- ال- الجب واخد بالك وبعدين بيقول لك ايه يلتقطه بعض السياره طب السياره هيجيبوه منين لما انت بتقول غيابه الجب يعني انت بتقول ايه حطوه في مكان ما فيش بني ادم يعرف يوصل له رغم ذلك بتقول ايه يلتقطه بعض السياره فهو عايز يقول ايه انا عايز اقتله بس مش عايز احس بالذنب يعني انا مش عايز مش عايز اكون انا اللي بقتله قتل مباشر لا انا عايز اكون يعني ايه يعني اتسبب في قتله بس أنا- مش أنا مش انا اللي قتلته يعني لما اجي اتسال بعد كده انت هت- لا انا ما قتلتش انت واخد بالك المساله عامله ازاي شوف المكر والاحتيال عجيب و- القوه فين في غيابه الجب الجب البئر طب في في, في اطراف البئر لا لا لا تحت خالص ونقوله بير بقى يكون غويط قوي قوي يكون يعني ما حدش يعرف يوصل له خالص وده الحنين اللي فيهم يعني تخيل حضرتك ده ابو قلب حنين يعني ابو قلب رقيق ده واخد بالك اه يعني ده ده, ده الحنين اللي فيهم بيقول لك والقوه في غيابه الجب ان كنتم فاعلين تخيل بقى معايا طفل صغير عنده 12 سنه شوف المأساة بقى عايزك تحس معاه بجد والله العظيم اخويا وحبيبي حس معاه بالمأساة الفظيعة دي طفل صغير هيترمي في غيابة الجب في بئر لوحده هيقعد فيه تلات أيام تلات أيام لا أكل ولا شرب وموجود في الجب ده حيات وأفاعي وعقارب ومصايب ولو حتى نجا من الجب وطلع الذئاب محاوطة الب- ال- الجب من كل مكان فوق ده كله جردوه من ملابسه عرفت منين وجاءوا على قميصه بدم كذب الله مش قلعوه القميص قلعوه القميص لدرجة ان جاء في بعض الاثار وإن كان ضعيفة ان هو بدأ يسألهم طب اتركوا ليه قميصي طب طب ما فيش تخيل بقى طفل في ال- في ال- في ال- في ال- أو يعني صبي صغير في مكان بالمنظر ده احساسه يبقى ايه الالام اللي يكون حاسس بيها يعني الحقيقه يا جماعه شوف اخوه بقى اللي قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب هو عايز يقتله بس بيحتال بيحتال في طريقه توصله لقتله من غير ما هو يحس باللوم وياما ناس في زماننا بتحتال ياما ناس والله العظيم بتحتال علشان توصل لمال حرام ويبرروا لنفسه يقول لا ما اصل مش واخد بالك اصل اصل اصل المقاوله ديت هو هو تبع شركه مثلا من الشركات واخد بالك يقول لك لا، اصل الارض دي لازم تتفحت تاني عشان نركب ال- الميه بعد ما ركبنا الكهرباء مع ان هو كان ممكن هو فاحت كان يركب ميه وكهرباء لكن عشان مقاول يدي مقاول يحتال في اكل الحرام ويقول لك اصل لا اصل مش واخد بالك اصل الماده دي لو اتحطت على الماده دي هتعمل مش عارف ايه لكن احنا لو زودناها بكذا يعني ممكن تعمل ماده ثالثه فيبقى الانتاج مش عارف ازاي المهم ان هو يحتل باي طريقه وانتوا عارفين بقى الحيل كتيره وكل شغلانه ليها الحيل بتاعتها ياما ناس بتحتال في اكل الحرام ويبرر لنفسه اكل الحرام وياما ناس بتحتال عشان تاكل مال غيرها وياما ناس احتالت علشان ياكل ميراث اخواته وياما ناس بررت ياما شباب لما ابوه مات وساب له اخته المسكينه قعد يحتال ويبرر ويقول طب هي محتاجه ما هي ما هي متجوزه ما هي يعني خلاص طب تورث ليه؟ طب مش عارف ايه طب ما هي مش محتاجه طب ما هو اصل اصل ابوها كان الحمد لله كان مديها برضه و- ومش عارف ايه وهكذا ياما ناس بتحتال في زماننا ده ولا حول ولا قوه الا بالله اسال الله عز وجل ان يتوب على كل العصام اخويا وحبيبي نطلع من الحته دي بنقطه مهمه قوي قوي ان يا ريت كل واحد فينا يقعد مع نفسه جلسه محاسبه جلسه محاسبه ي- ي- يراجع فيها نفسه ايه اللي انا عملته غلط او ايه اللي انا بعمله غلط علشان اراجع نفسي وابعد عن الغلط ده علشان اقدر اعيش حياتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى اوعى تزين لنفسك باطل في يوم من الايام يعني شوف يعني بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذير هتيجي يوم القيامه هتقعد تقول هتكذب على مين انت واقف بين ايدين ربنا الملك الحق سبحانه وتعالى هتقف بين ايديه وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أخويا وحبيبي اوعى الشيطان يضحك عليك واوعى نفسك تغرك وتقعد تقول لا أصل أنا عملت كذا عشان كذا أو هعمل كذا عشان كذا أنت أضرب نفسك انت عارف اذا كنت على حق ولا على باطل والدنيا ما تستاهلش ان احنا ناكل مال بعض وننصب على بعض ونضحك على بعض ونرتشي وناكل الحرام ونقبل على نفسنا لقمه حرام لقمه واحده حرام حبيبي في الله لا يرفع لك بها دعاء أربعين يوم أربعين يوم بل ولا يقبل لك عمل أربعين يوم أخويا حبيبي الدنيا مش مستاهلة الدنيا كلها هتعدي وهتعدي بحلوها وبمرها واللي كل كباب زي اللي كل فول واللي ما كلش زي اللي, اللي, اللي كل كباب والدنيا كلها هتعدي ومحدش بياخد اكتر من رزقه وفي السماء رزقكم وما توعدون والله الرزق اللي ربنا كاتبه لك هتاخده لو ان ابن ادم حديث النبي عليه السلام لو ان ابن ادم هرب من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت زي ما الموت بيجري وراك وهيدركك هيدركك كل نفس ذائقة الموت وفي نفس الوقت هتبقى بال- بالقياس يبقى كل نفس برضه هتذوق هتذوق الرزق برضه وهتاخد الرزق اللي ربنا مقدره لك محدش هياخد رزقك ابدا اخويا وحبيبي تعال نخش على الايه الايه 11 للايه 14 تعال نشوف هم بعد ما قالوا آه، يعني اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وبعدين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين طب هننفذ ال- ال- المؤامره دي ازاي؟ المؤامره حاضره خلاص اتفقنا خلاص يا نقتله يا نرميه في غيابه الجب طب خلاص نرميه في غيابه الجب طب ناخده ازاي؟ شوف بقى الم... ال- ال- الايه المراوده الماكره عملوا ايه؟ دخلوا بقى عليه على سيدنا يعقوب وقالوا له، قالوا يا ابانا ما لك لا يعني شوف شوف ال- الكلام شوف سبحان الله كلام تحس ان كله سامحني يعني كله كده مكر و- ويعني ربنا يعافينا يا رب العالمين قالوا يا ابانا شوف ال- النعومه بقى تحس كده ايه انسان المكر تحس انه ناعم خد بالك قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف خد بالك بقى وانا له لناصحون بالتاكيد اهو يعني عايزين يقولوا ايه وانت خايف عليه مننا ليه ما انت عارف ان احنا بنحبه ونحب له الخير و- وده اخونا وحبيبنا و- ونتمنى له الهنا كله وال... وال... خايف عليه مننا يعني كاد المريب ان يقول خذوني يعني انت واخد بالك يعني كادوا ان يقولوا له ده احنا ناويين له عمليه سوداء بس مش عارفين انت قلقان ليه يعني فاهم ازاي؟ اه مالك لا تامنا على يوسف يعني هو طب هو قال لكم انا ببقى منكوش على يوسف؟ لا هو بس هم عارفين ان هم نيتهم وحشه وهو عارفهم وهو فاهمهم كويس انت واخد بالك المساله عامله ازاي؟ يعني هو من غير ما يحصل ما يحصل اصلا اي موقف بينهم سيدنا يعقوب دارسهم وفاهمهم وعارف نفسياتهم كويس جدا جدا ف- فخايف على على يوسف عليه السلام منهم قالوا ما لك لا تامنا على يوسف ويعني وانا له لناصحون طب عايزين ايه؟ ارسله معنا غدا ما قالوش النهارده بقى ليه عشان لو قال النهارده كانوا هم برضه اذكياء عشان ما يحسش ان هم مستعجلين على حاجه معينه قالوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون دهنا بكره يخرج معانا هيتفسح ياكل ويشرب من اطيب انواع الاكل وفي نفس الوقت يلعب معانا بقى وينبسط ويجري ويلعب ويهيص وده برضه يعني صبي صغير واكيد نفسه برضه يعني ينطلق شويه يعني وانت عارفين قد ايه فرحه الاطفال بان انت تحطهم في جنينه واسعه وتجيب لهم اي حاجه يقعدوا يلعبوا بيها بينبسطوا جدا ويبقوا في غايه الفرحه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون قال لهم ايه قال اني لا يحزنني أن تذهبوا به أنا ما أقدرش أصبر على بعد يوسف بالذات وبحزن جدا لما يكون بعيد عني إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أنا خايف عليه لأن المنطقة دي كان فيها ذئاب كثيرة فخايف إن أنتوا تلعبوا معاه شويتين وبعدين تقعدوه وما تاخدوش بالكم منه يجي الذئب ويقوم واخده وده طفل صغير وأنتم عنه غافلون راحوا مأكدين له بقى قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه احنا ده انت شايف احنا ما شاء الله عشرة وكبار وصحه ويعني محدش يقدر علينا يعني قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون الله طب آه، السؤال اللي عايز اساله واكيد انتوا عايزين تسالوه هو سيدنا يعقوب قلقان منهم وعارف نفسياتهم وهم عارفين ان هو عارف نفسياتهم طب هو ارسله معاهم ليه؟ مش هو في النهايه أم، ارسل معاهم سيدنا يوسف؟ اه ليه؟ رغم ان هو عارف نفسيتهم وعارف هيعملوا ايه او او مش متخيل يعني بس عارف ان هم يعني نيتهم معاه من ناحيته مش كويسه لاسباب السبب الاولاني ان سيدنا يعقوب عارف ان هم بيكرهوا يوسف وبيحقدوا عليه وبيحسدوه لكن كأب ما كانش يتخيل ابدا ان الحقد والحسد يوصلهم للرغبه في القتل انت كأب وعندك ولادك أربعة ثلاثة بيحقدوا على واحد ممكن تتخيل ان هم يبقوا يعني أنانيين ياخدوا حاجة ويحرموا منها يتفسحوا ويسيبوه يستندلوا معاه في موقف أو اتنين أو تلات إنما يقتلوه لا انا لا اتخيل ابدا ابني يقتل ابني ده مش ممكن دي اخر حاجه تخطر على بالي فعشان كده ما كانش يخطر على باله الحته دي ابدا الحاجه التانية خاف ان هو يمنع يوسف عنهم يزداد الحقد والحسد ويوصل لمرحله ما يقدرش يلمها فحب يقرب ما بينهم فقال ابعته معاهم يمكن لما يخرجوا بيه انت عارف احيانا وانت قاعد في البيت واولادك حواليك ربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب وانت قاعد في البيت واولادك حواليك احيانا ممكن احيانا تقسو على ابن او او ابنه من اولادك لما تيجي تخرج معاه في الشارع فترى حجمه الصغنطوط ده انت شايفه في البيت فمش واخد بالك ان ده طفل صغير فلما تيجي تخرج معاه في الشارع فتلاقي ان طفل صغنطوط ماشي كده يعني ما حجمه حاجه صغيره كده وسط الناس تقول سبحان الله بقى انا كنت بأس على النون الصغنطوط ده يعني معقوله انا كان قلبي قاسي للدرجه دي فخروجك مع ابنك بيحنن قلبك على ابنك كتير جدا خدت بال حضرتك يعني هو فعلا سيدنا يعقوب عليه السلام ما كانش متخيل ان ممكن توصل ال- الحقد والحسد في قلب ولاده لمرحله ان هم يقتلوه وزي ما قلت لك لو انت اب وعندك اربع اولاد ربنا يا رب يبارك في اولادكم جميعا يا رب العالمين وابن منهم آه، يعني ثلاثه بيحقدوا عليه ممكن تتخيل هم يحرموه من حاجه او يمنعوه من حاجه او يعني يستاثروا آه، دونه بحاجه انما لا يمكن يقتلوه فده اللي خلى سيدنا يعقوب يرسل سيدنا يوسف مع اخوته عشان يرضع ويلعب وقال ربما لما يشوفوه مع صغر سنه وحجمه الصغير ده يمكن يصعب عليهم يمكن يتألف قلبهم يمكن يحبوه اكتر واكتر يمكن يحسوا فعلا ان طالما ابونا مش خايف ع- مش خايف عليه مننا يعني يعني لازم احنا كمان نحافظ عليه ناخد دروس حلوه قوي قوي من الحته ديت ان انت الانسان الحسود لا يمكن تصدق له وعد ابدا ما دمت تاكدت ان هو انسان حقود وحسود لا يمكن يكون لي وعد تصدقه ابدا ولذلك سيدنا يوسف سيدنا يعقوب لما خاف عليهم من يوسف كان كان بالذئب عنهم يعني هو عايز يقول ايه بيقولوا اخاف ان ياكلها الذئب وايه وانتم عنه غافلون هو عايز يقول لهم انتوا انا خاف عليهم من من كنتوا مش من الذئب بس هو كان بالذئب عشان يحسسهم ان هو خايف على يوسف الحاجة التانية اللي بيقولوا إن البلاء موكل بالمنطق إزاي؟ اتقال في بعض ال- الآثار إن سيدنا يعقوب شاف في المنام رؤية إن يوسف عليه السلام الذئاب شدت عليه وأرادت أن تفترسه فخاف عليه فمن اللحظة دي هو خايف عليه من إيه؟ من الذئب فقال لهم وأخاف أن يأكله الذئب الحاجة التالتة إن أنت أوعى تلقن الخصم بتاعك حجته ليه؟ انت عارف ان اخوه يوسف لما كانوا عايزين ياخدوه عشان يرموه في غيابه الجب هم كانوا عمالين يفكروا هم العشره بيفكروا طب هنقول ايه لأبين لأ- لأ- لابينا يعقوب لما نرجع هنقول له عمل ايه طب هو ما هنرجع من غيره طب هنقول له عملنا فيه ايه عملنا فيه ايه فهو لما قال لهم واخاف ان ياكلها الذئب قالوا بس هي دي الحته اللي احنا عايزينها هنقول له انت شوف انت كنت خايف من ايه اهو حصل اللي انت خايف منه يبقى هو اللي لقنهم ايه الحجه زي انت لما تكون واقف مع واحد بيحقد عليك او بيحسدك وتقول له والله انا خاف اني فلان يعمل فيا كذا اقول لك بس حلو انا اصلا بحقد عليه وبحسده يبقى انا اخلي فلان يعمل فيه كذا انت واخد بالك فقال لك لا تلقن خصمك حجته ابدا اوعى تعملها لان انت كده بتقويه على انه ايه ي- يعني يأذيك عياذا بالله الحاجه الرابعه جواز اللعب المباح الذي ليس فيه معصيه سيدنا يعقوب لم ينكر عليهم لما قالوا له ايه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون ما قالهمش ايه اللعب حرام وما يصحش وعيب وحد فيكم يفكر في اللعب بعد كده لان كده ما يصحش انتوا اولاد نبي ما قالهمش كده فده دليل على ان اللعب المباح ما دام انه لعب مباح ما فيهوش اي حاجه يا جماعه طب تذكر لنا برضو بعض الادله من السنه كده على ان اللعب الحلال مباح اه طبعا النبي عليه السلام لما كان الاحباش جم المسجد وكانوا بيتدربوا على الحراب وبيعملوا شويه العاب كده جميله نادى على عائشه وعشان تتفرج وحطت هي راسها عند او او او يعني المنطقه دي كده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وبدات تتفرج حد ما لا شبعت يا عائشه تقول له لسه يا رسول الله وهي خلاص شبعت بس ليه كنت اختبر مكانتي عند رسول الله عايز اشوف مكانتي وقدر عند النبي قد ايه لحد ما في الاخر خالص بقى خلاص اتاكدت انها يعني ايه غاليه عند النبي عليه السلام تماما قالت شبعت يا رسول الله الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح انا والحديث الاولاني في البخاري ومسلم الحديث الثاني لما النبي عليه السلام في يوم من الايام كان في احدى السفريات وكان معاه عائشة وبعدين قال للجيش آه، اسبقوا آه، او آه، ت- تقدموا فتقدموا فقال لعائشه سابقين قالت له سابقك فراح مسابقها راحت سابقاه كانت لسه بقى صغيره كده ولم تحمل اللحم بعد كده تخنت شويه وحملت اللحم وبعدها بكام شهر النبي مش نسالها بقى فجه برضه كانت خارجه معاه برضه في سفريه كده قال للجيش تقدموا فتقدموا قال لها تسابقين قالت له سابقك قالت فسابقني فسبقني فقالها لي بتلك اهو لعب مباح و- وحاجه جميله والحديث الثالث ان امنا عائشه بتقول وده البخ- في البخاري ومسلم ان كان عندها بعض ال- ال- ال- البنات بتلعب بها العرائس وكده وكان لها صاحبات صو- بنات صغيرين بيلعبوا فكان لما يخش النبي كانوا يتسربوا كده ويبعدوا ايه خايفين يعني في يعني برضو النبي ليه هيبه صلى الله عليه وسلم فلما النبي يشوف كده كان يخرج بره وايه ويقول لهم خشوا لعائشه العبوا معاها خدت بالكم وبعدين كان آه، في ابن آه، ولد صغير اخو انس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبه ويلعبه ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير يبقى اذا يا جماعه ناخد بالنا كويس جدا جدا ان نحرص على ان اولادنا ما يحملوش الحقد من ناحيه بعض وان احنا نحاول بقدر الامكان نالف بين قلوبهم على قد ما نقدر وان قد ايه الانسان الحقود ممكن حقده او حسده لو فضل سايب نفسه للحقد والحسد ممكن يوصله لاشياء اكبر من كده اسال الله عز وجل ان ينزع الحقد والحسد من قلوبنا اجمعين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام يا محنة هبي للسجن والكرب حظ من الرب ربي تحلو به الآلام تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الأحلام